إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أثرت بين يدي البصائر في القرآن الكريم في هذه الليلة أن أتكلم عن أنواع هجر القرآن من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد يقول ابن القيم عليه رحمة الله هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه إننا نتندر أحيانا بأن من يدير عجلة المحطات الإذاعية في الراديو ليصل إلى محطة الأغاني يمر بمحطة القرآن الكريم فيأتي عند محطة القرآن الكريم ويسرع حتى لا يسمع منها شيئا أيها الإخوة أريد أن أقول أنك تحتاج أحيانا أن تسمع القرآن تسمع لا أن تقرأ أن تسمع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي قال وأقرأ وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه أحب أن أسمعه من غيري انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على ابن مسعود وهو يصلي في المسجد في آخر الليل وكان معه أبو بكر وعمر فوقفه حتى انتهى من قراءته انظر حين استمع إلى أبي موسى الأشعري يقرأ ظل جالسا حتى انتهى من قراءته ثم قال له لقد أوتيت مزمارا الحديث الشاهد أن رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع فالسماع له تأثير بخلاف التلاوة والتلاوة لها تأثير ليس الأمر في أفضل او اشد تأثيرا او اقل مش ده الموضوع وانما الموضوع ان السماع شيء والتلاوة والتلاوة شيء اخر والدراسة شيء ثالث والتأمل شيء رابع والتدبر شيء خامس كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي فلذلك سماع القرآن وان كان المقصود هنا في مسألة هجر السماع والايمان به يعني الكفر هناك كفر اسمه كفر الاعراض ده اول نوع من انواع الكفر المخرج من المله كفر الاعراض كفر الاعراض ان يعرض عن دين الاسلام لا يتعلم ولا يعمل به زي ما قلنا الانسان اللي بيقول الحمد لله انا اخلاقي كويسه خلاص مش مهم صلاه ولا صيام ولا مش دي القضيه مش ده الموضوع انا ادم لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمره ولا بعمل حاجه وحشه ولا باذي حد يبقى انا كده كويس هجر الاسلام بقى انه ما يعرفش دين الاسلام يعني ايه يعني ايه الصلاه فرض القضيه الاسلام يا جماعه ودي المهمه جدا هي القضيه مش قضيه خلقيه ده دين دي عباده عباده رب العالمين سبحانه وتعالى فالشاهد ان هجر سماعه رفض سماعه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون الغوا فيه يعني لما تسمعوش شوشوا عليه لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن هذا هو كفر الإعراض والعياذ بالله أن يعرض عن القرآن لا يقبله يرفضه تماما لا يطيق سماعه ولذلك هذا النوع يسبب حرج في صدر من القرآن قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه يحصل بقى في الصدر حرج من القرآن حرج من القرآن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا مش عايز يسمع مش قادر يسمع بتجننه الآيات يحصل حرج في صدره من القرآن فالشاهد هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو إيه ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فإيه استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولذلك القرآن يؤثر ويأتي بالثمرة والنتيجة حين يحصل الإصغاء الإصغاء ليه أنا قلت لكم إن كان زمان قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة أرى على واحد أيتين الراجل أسلم عمر بن الخطاب سمع أيتين من سورة طه أسلم القضية إن هم لما كانوا يقولوا لهم قرآن كان يعمل كده طب قول ينصت ويسمع لكن النهاردة لما تيجي تقول لواحد مسلم عايز ربنا يهديه اللهم اهدي المسلمين أجمعين يا رب اللهم اهدي الناس أجمعين لما تقول له اسمع هتسمعني ايه جديد كل ده عارفه سمعته قبل كده فمفيش انصات ولا اصغاء فما بتحصلش الهدايه نتيجه القران فاول نوع من انواع هجر القران هجر سماعي والايمان به والانصات اليه والاصغاء اليه الهجر الثاني هجر العمل اللهم ارزقنا العمل بالقران قال ابن مسعود ان الله انزل هذا القران ليعمل به العمل أن تحل حلاله وتحرم حرامه احنا النهاردة والكلام ده انا قلته قبل كده كتير القصة دي ان واحد كانت زوجته مريضة وبيته متهدم وولاده تعبانين مش لاقيين ياكلوا فعمل ايه سافر دولة خليجية ولا اجنبية عشان يشتغل فلما وصل هناك بعت لهم جواب ومعاه شيك لابنه وقال له يا ابني جاي لك شيك بمبلغ كذا آه عالج امك وابن البيت ووكل العيال واعمل وسوي في الجواب الولد ساعه ما جاله الجواب مسكه جواب من بابا الله جميل بحبك يا بابا انت فين يا بابا جميل قوي جواب شوف يا في ريحه بابا وراح مبروز جاب احسن برواز قطيفه حمراء وبتاع وبروز الجواب وحطه في اوضه الصالون كل اللي يدخل يقول له الجواب بتاع بتاع بابا جه ابوه لقى له ليه ماتت والبيت اتهد والعيال صاعوا ايه اللي حصل يا ابني قال له ما كانش فيه فلوس يا ابني ما انا بعت لك الجواب في سعادتك قال له انا بروزت اهو انا مش بعته لك عشان تبروزه انا بعته لك عشان هو ده اللي حصل بقى ان احنا عملنا ايه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بروزنا القرآن حطيناه في الصالونات برواز وفي العربيات وفي المياتم وفي الحفلات نبدأ بيه بنبروز القرآن نزين بيه المجالس ونزين بيه القعدات ونطلعه شرايط بس قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شوف أنا قايل لك فيه إيه قايل لك أنت أنا بقيت لك القرآن ده مش عشان تتفرج عليه مش عشان تطبعه طبعات مذهبة ولاد أبو جعفر المنصور لما جم للإمام مالك فمن لهم خمس أحاديث فقالوا له يا إمام نكتبها بماء الذهب قال لا تكتبها بماء الذهب ولكن اعمل بها قال الموضوع مش موضوع ان احنا نكتبها الموضوع ان احنا اه هو ده الموضوع هي دي القضية ان القرآن بقى نعمل بيه القرآن عمل فيك ايه هو ده الموضوع ماذا فعل القرآن في قلوبكم اللهم اصلح قلوبنا يا رب حافظ القرآن اه لكن وبعدين عملت ايه بعد حفظ القرآن عملت بيه ايه عمل فيك ايه غير منك ايه صلح فيك ايه دفعك لايه هي دي قضية القرآن العمل به اللهم ارزقنا العمل بالقرآن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه احتجم فأعطى الحجام دينارا قيل دينار قال كتبت بذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار الإمام أحمد ما كانش يلاقي خمسة درهم الدينار كم ألف درهم الدينار ألف درهم والإمام أحمد ما كانش عنده درهمين احتجم وراح مدي الحجام دينار قالوا دينار قال كتبت الحديث بذلك أنا كتبت الحديث بكده كتبت ان الرسول اداله دينار فانا لازم اعمل باللي انا كتبته هي دي القضية قضية العمل بالقرآن بتقرا قرآن عملت بيه ايه هو ده هجر العمل اخطر انواع الهجر النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم اليه في اصول الدين وفروعه هجر تحكيمه والتحاكم اليه في كل علاقاتنا وأعمالنا في الدنيا والآخرة دي نقطة أيضا في منتهى الخطورة إلى أقصى حد في آخر سورة النور ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون رصة آيات بتتكلم عنك من أولها لآخرها عني تتكلم عني بلاش عنك انت راجل طيب من اولها لاخرها كده عماله تتكلم عني بالتفصيل سبحان الله العظيم الايات دي نزلت فيا سبحان الملك هو ده العمل بالقران يا جماعه ان احنا ناخد الايات دي ننزلها على قلوبنا دواء دواء تسمع تاني صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لقد أنزلنا آيات مبينات مش بينات مبينات مبينة مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللي هيفهم هيهتدي ومش هتفهم وتهتدي إلا إذا أرادك اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك وانت ارحم الراحمين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا آمنت بالله وبالرسول محمد رسول الله آمنت بالله ورسول طيب تسمع كلام أسمع الكلام مش هو ده اللي احنا بنعمله ما جبناش حاجة من بره آمنا بالله وبالرسول ايه وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك انت مش قلت آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ليه لما يجي بقى الحكم عليك تتفلت هي دي لما يجي الحكم يخصك دي امثلتها كتير قوي كتير قوي قوي بس من امثلتها اللي انا كنت قاعد فيها من 3 4 ساعات ها ان هو زوجته ممنوع ترد على التليفون لكن هو يتكلم مع النسوان طب انت مانعها تتكلم مع الرجال اشمعنى انت بتتكلم هي ما تقولش اشمعنى لكن احنا بنقول لك اذا كان يجوز الكلام مع الرجل بدون خضوع بالقول طب ما تسيب مراتك تتكلم اذا كنت انت عندك غيره وما ينفعش مراتك تتكلم يبقى انت ما تتكلمش ما تتكلمش لما نيجي نقول أن الاختلاط بالنساء حرام والوجود في أماكن المعاصي لا يجوز بدليل حديث بوانا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا قال هل يذبح فيها لصنم قال لا قال هل فيها أعيد من أعياد الجاهلية قال لا قال أوفي بنذرك يبقى خدنا من الحديث ده إن المكان اللي فيه جاهلية ما ينفعش إن احنا نروحه ما ينفعش نروحه من اصله يبقى النوادي حلوه لكن الحكم ده لما يجي علينا يبقى احنا لا اصل هي دي اصل ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك اصل انا و هي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يبقى على كل حياتك آمنا بالله وبالرسول إيه وأطعنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله وإيه ويتقه هي دي ويخشى الله ويتقه أنا بقول النماذج اللي أنا كنت قاعد فيها من شوية لكن إحنا عندنا نماذج أكبر من كده بمراحل لما نيجي نتكلم في في بنوك وربا لما نيجي نتكلم في ولاء وبراء مع الكفار لما نيجي نتكلم في اكل حرام وشغل وتعاون لما نيجي نتكلم في في احكام كبيره احكام كبيره هي دي هجر تحكيم القران في كل دقائق حياتك في كل دقائق حياتك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون النهارده السؤال المسألة دي فيها اختلاف لا السؤال كده كل ما حد يسأل سؤال يقول ايه هي المسألة دي فيها اختلاف اه فيها اختلاف طيب ما احنا مش انا مسألة فيها اختلاف هي دي بقى ايه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هو كان بيتجوز وبعدين هيسيبها له الحق يحكم الدين ملوش الحق لا يحكم العرف له الحق في الدين يجيب الدين نشوف الدين بيقول ايه لو عجبه ياخد بالدين ما عجبوش يبقى خلي الدين بعيد دلوقتي هي دي القضيه كتير قوي بتحصل واحد دخل مع واحد شركه خد شغل لي ال 10000 جنيه دول قول له اصل احنا ما فيش ربا يبقى بالحلال والحرام معايا في الخساره والمكسب اتفقنا اتفقنا خلاص اه ده دين كسب كسب كده خلاص اتفقنا بعد كده اخسرهم انا خسرت الفلوس او كالهم يا اخي انا خسرت الفلوس لا اسف امال الكلام الاولاني بقى كان ايه هو ده اللعب في الدين هو ده هجر التحكيم الشرعي ما نيجي نقول في في زكاه قول له يا عم الشيخ اللي فيه زكرد ده ايه حكمه يا عم الشيخ يا عم الشيخ ايه حكمه حرام لا يجوز ليه يا عم الشيخ دلوقتي بقت لازم بدل ما اشيل في جيبي 10000 دولار بحط بقعد معايا الفيزا كارد ده واحطه في المكان اطلع 1000 1000 اللي انا عايزهم بدل السرقه يقول طب القضيه انت بتسال عن دين ولا بتسال عن ايه الدين بيقول ان العقد ده عقد ربوي مكتوب في العقد انك لو ما دفعتش في خلال كذا وكذا يبقى عليك فايده كذا وكذا مكتوب في العقد الكلام ده ولا مش مكتوب لا مش مكتوب يبقى يبقى العقد صحيح مش مشكله مكتوب في العقد يبقى حرام لانك بتتعاقد عقد ربا قول لي انا هاخد في حدود رصيدي مش هتعدى العقد انا ما بتكلمش على الرصيد وعلى الاخذ والعطاء انا بتكلم على ايه العقد اللي انت ماضي عليه وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل في شرط ربوي يبقى احنا عند الدين اذا كان لينا حق واذا جه الحق علينا لا اصل دي ضرورات بقى و... وظروف بقى و... والريال هنا ب... ده يبقى رايح عمره ورايح حج اه رايح عمره ورايح حج ويطلع فيه زكاه دي ليه؟ يقول لك هنا الريال ب 150 قرش هروح انا اسحبه هناك بالسعر الرسمي بجنيه وربع هو ده الدين؟ هو ده القران؟ هو ده حكم الشرع؟ هو ده اللي ماشي في زماننا هو ده الالتزام البيزنس الالتزام بالدين على الهوى على المزاج على الخمس نجوم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض مالهم الناس دول وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى بي بي القرآن بي بي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ثم يقرر الله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الايه عرفت بقى رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين دول فبيقرأ القرآن بيلعنه بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا استسلام وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون النوع الثالث قلنا هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به ربه ما أراد به الله عز وجل من كلامه هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به الله من العبد احنا لما نقرا القرآن عايزك تتدبر وتتأمل وتعرف ربنا يريد منك ايه يريد منك ايه في القرآن اللي انت بتقراه ده ماذا يريد منك الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع امراض القلوب وادوائها انك تهجر القرآن في التداوي سبحان الله العظيم النهارده برضه ولد بيتصل عندي وسوسه يا عم الشيخ قلت له الوسوسه انك تقول عندي وسوسه بطل تقول عندي وسوسه ما تقولش وابدا اقرا قران القران هو اللي بيجيب لي وسوسه هي دي زي قضيه اسقيه ايه اسقيه عسل زود بطنه اسقيه عسلا زود بطنه اسقيه عسلا زود بطنه بعد كده قطرت زي بيقولوا فهي دي القضيه اقرا القران وركز فيه زود اقرا تاني زود اقرا تالت زود اقرا رابع خلاص هتنتهي القضية ويا رب ندخل الى دي في أعوذ بالله إن لما الشيطان ضعيف وانت ضعيف فلو انت تقويت بالله تغلبه لكن لو هو تقوى بالنفس عليك يغلبك هي دي القضية هو بيتقوى بنفسك وبشياطين الإنس ويتقوى بهواك ويتقوى بالتلبيس وانت تتقوى خلصت تبقى انتهت الشاهد ايه ان ما تسيبش القرآن في التداوي سبحان الله العظيم الراجل قرصته حية ولا لدغه عقرة مش كده قصة الراجل اللديغ سيدنا سليم فهل فيكم راق فرقاه الرجل بالفاتحة واحد دخل سم في جسمه حط ايده عليه ورا ايه ورا الفتحة فقام كأنه نشط من عقال ايه علاقة الفتحة يا جماعة بالسم قولوا لي مش الفتحة رب الفتحة هي دي القضية من اقصد مش الفتحة ان القضية مش قضية مجرد القراءة اقصد ان ده كلام ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين عشان كده ابن القيم بيصر على أنه على يقين أن القرآن يشفي به الله جميع أمراض القلوب والأبدان والأبدان والأبدان يعني عندك مرض والعياذ بالله في الكلى في المعدة في الأمعاء في الكبد في الراس في في الرجل بالقرآن الله يشفيك قادر وده كلامه ادخل عليه بيقين يشفيك هاتوا الاستشفاء به دي مصيبة كبيرة كلنا واقعين فيها اللهم تب علينا يا رب تداوى بالقرآن وبيقين والله عز وجل يكتب به الشفاء وقد رأينا والله عجائب في التداوي القرآن دي عجائب سبحان الله العظيم راجل عنده سبعة وتسعين سنة الله يرحمه رحمة واسعة وجه في آخر أيام عمره قالوا له في مية على الرئة قال لهم فين بالظبط حطوا إيدي عليها بس قالوا له تحط إيدك فين الرئة جوه في هنا قفص صدري لما تحط ايدي بس ناحيتها يا سيدي والراجل كان حافظ القران حط ايده عليها وقرا ختمه شوفوا بقى ايه الموضوع الميه طارت اتبخرت ازاي الكلام ده انت ممكن ما تصدقش ما انت ما شفتش وانا مش مطالبك انك تصدق لكن بقول لك ادخل بالقران بيقين وانظر ماذا سيصنع الله بك احبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله